أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم لقي أحد التجار حكيما في سفر فدنا منه وأراد أن يسأله أسئلة فقال له سيدي متى يجد العبد حلاوة الأنس بالله فقال له الحكيم إذا صفى منه الود وخلصت المعاملة فقال له هذا الشاب ومتى يصفو الود فقال إذا خلصت المعاملة فقال له ومتى تخلص المعاملة قال إذا صار الهم هما واحدا قال له عظني وأوجز قال لا يراك الله حيث يكره قال بين لي أكثر قال كل الحلال ولا يضرك بعد ذلك شيء قال بما يقطع الطريق إلى الآخرة قال بالسهر الدائم وظمأ الهواجر قال فأين طريق الراحة قال في خلاف الهوى قال فمتى يجد العبد طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة أهلا بكم إلى روائع النية إلى روائع النية إلى روائع ابن القيم فجددوا النية فبالإخلاص المجلس يحلو وعلى سيد النبيين صلوا
على سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبروائع ابن القيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين
الحمد لله الذي عملته البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الروعة التاسعة والثمانين بعد المئة من روائع ابن القيم وهي الحلقة الثمانون من شرح كتاب الفوائد واليوم هو الرابع والعشرين من شهر نوفمبر وهو السابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1441 وفي حلقة هذا المساء من روائع ابن القيم نتناول كلمة في كتاب الفوائد يقول فيها ابن القيم عليه رحمة الله يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك إنما نحيتك عنه لأكمل زينته وبنايته لك وليبعث إلى العمال نفقة تتجافى جنوبهم ياه روعة من روائع ابن القيم عليه رحمة الله آدم عليه السلام لما أهبط إلى الدنيا لما أهبط آدم وحرم من الجنة هذه الحالة حالة نزول العقوبة على العاصي حالة حرمان الذي كان يجد الجنة من الجنة يا رب يا رب لو عودتنا على نعمة يا رب لا تزلها يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ممكن تقول معايا الدعاء ده بالله عليك قوله لحسن انت فاكر ان النعم دي أعدالك لا دي بتتبخر وبتطير اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك أنا أعيد الدعاء ده تاني وتسجله أنت فيديو بتليفونك كده يلا امسك تليفونك وسجل فيديو وخليها الحالة بتاعتك بقى يلا يلا بالله عليكم والمرة دي تقول أمين من قلبك بالله عليك قول أمين من قلبك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء آمين يا رب الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيدعي الدعاء ده اتعود تقوله علشان المسلم بياخد عن نعمة قال الله عز وجل خلق الإنسان من علق فالإنسان متعلق متعلق مسكينة واحدة مخطوبة وفرحها قرب محدش يقرب منها دي لما تلاقوها عصبية تطبطبوا عليها ليه متعلقة سيدنا يوشع بن نون قال لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولما يبني بها ده قلبه فيه اللي مكفيه سيبوه في حاله ده ده ما يطلعش يحارب ده داخل على جواز سيبوه في حاله ارحموه لا يتبعني رجل له غنمات ينتظر نتاجها لا يتبعني رجل بنى بيتا ولما يبني سقفه لان انت خلقت من علق يعني عارف يعني إيه خلق الانسان من علق احنا دايما نفسرها التفسير العلمي اللي هو ايه العلقه اللي قطعه الدم اللي في جسم الانسان صح صح التفسير ده صح بس في تفسير اضافي لهذا الكلام كما هو الحال في قول الله جل جلاله خلق الانسان من عجل صح خ- خلق الانسان من علق بيتعلق باي حاجه علشان كده دواء التعلق التعلق بالله سبحانه وتعالى التعلق برب العالمين ما تتعلقش بحد غيره ما تتعلقش بحد سواه سبحانه وتعالى علشان كده لما تعمل كده لما لما تعلق قلبك بربنا تيجي النعم ما تجيش تخضك قلبك يرسى ويهدى دايما والله مما يعالج به بعض امراض البدن الايمان الايمان بالله سبحانه وتعالى عارفين يا حبايبي في الدفاع عن الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله في سر كده أنا غيران منه شوية طريقة الدفاع عن الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله بأسلوب التبرير لما يتقال مثلا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله آه، كان بيقول إن العلاج بالرقية آه، إن الرقية بتشفي مش عايز طريقة الدفاع عنه بإن إحنا نقول أو على الأقل في البيئة دي في بيئة آه، ال- ال- المحبين للدين ما تكونش الطريقة ان احنا نقول لا آه، هو الشيخ بس يقصد ان لما الانسان تبقى حالته النفسية كويسة لما يسمع قرآن بتحصل سكينة وبيبقى عنده طاقة ايجابية فلما يبقى عنده سكينة وطاقة ايجابية الكلام ده بيخلي خلايا جسمه ت- تخف ايه ده ومين الذي يقول لشيء كن فيكون افي الله شك معلش معلش يا دكاترة الدنيا علمكم على راسي بس مين اللي علمكم يا دكاترة الدنيا علمكم مقبول بس مبني على التجربة ولا مبني على الوحي إسجاب التجارب للوحي إسجاب طب الأطباء للوحي هو إيه ده الذي خلقني فهو يشفيني والذي هو يطعم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو فهو يشفين لا أمال الكيماوي اللي بيشفي أمال الإشعاع اللي بيشفي أمال الفيتامين اللي بيشفي أمال الجلسات اللي بتشفي الله ما كل واحد بيعمل اللي عليه ويشكر لكن الطب الطب جم- كبير وعظيم صح كبير ومهم مهم صح بس من اعراض كتير من لا مش كتير ولا حاجه بعض قليل من الاطباء التعالي التعالي لدرجه انه يعتقد ان هو ممكن يعدل على الشافي هنا بقى هنا نقول للطب انت قد كده ولا حصلت كده ولا ذرة صح ولا لأ ما علم الأولين والآخرين إلا كقطرة في بحر العلم الله عز وجل ولا يحيطون به علما عشان كده هو الشافي وحده هو وحده جل جلاله الشافي تبارك وتعالى علشان كده عايزين نجدد اليقين في الله وفي قدرة الله الخلاصة إن تعلق القلوب بالله تعلق القلوب برب العالمين تجعل الإنسان ما يتهزش لما النعمة تتهز لما النعمة تقول له أنا مش هحصل يقول لك إيه يقول لك والله العظيم والله العظيم ما شكيت لحظة إن النعمة هتزول أنا كان عندي يقين إن الحاجة دي من نصيبي يقين في رب العالمين سبحانه وتعالى علشان كده انا النهارده جايب كلام لابن القيم عليه رحمه الله ويا حبايبي الحلقه دي والحلقه اللي فاتت حاجه غريبه قوي حاجه غريبه بقى لنا 3 4 5 6 حلقات الكلام كله في في تبشير المذنبين في تبشير التائبين انا بحب ربنا قوي قوي انا بحبه قوي بحبه علشان هو يعلم ذنوبي وبيرزقني وساترني وبيوفقني انا بحبه انا بحبه علشان بيخلي عدوي يكون سبب رزقي انا بحبه انا بحبك يا رب تعرف تقول الكلمه دي تعرف تقول انا بحبك انا بحبك يا رب علشان انت يا رب بتديني كاني من اوليائك يا رب لو كان حد غيرك يا رب كنت قلت له انا مذنب لكن انت ما يتقالكش انا مذنب انت انت عالم بالسر لو كان حد غيرك يا رب كنت اقول له لو انت عرفت سري ما كنتش اكرمتني الكرم ده لو حد غيرك يا رب كنت استغربت عطائه وكرمه مش ممكن مش ممكن يا رب اللي انت بتعمله مع حسادي ده مش ممكن مش ممكن يا رب انا مش مصدق يا رب اللي انت بتعمله مع عدوي ده يا رب انا مش مصدق كرمك ده اذا كنت انا يا رب وحش قوي قوي بس انت كريم قوي قوي قوي ايه الكرم ده يا اكرم الاكرمين كريم ووجهك كريم وفضلك عظيم يا كريم رحيم شرعك رحيم وقدرك رحيم يا رحيم ودود اسمك ودود ووصفك ودود يا ودود قريب فرجك قريب ونصرك قريب يا قريب والله يا حبيبي مش هقولك مش هقولك اللي انت متعلق بيه بينكر لك ان الاسبوع ده تلاتة اربعة استشيره وب... وب... وبعدين اعرف ان هو اللي ع... هو اللي بيغدر بيا وبيمكر بيا ده انت ده انت ده انت ده ده انا ده انا ده انا, ده أنا كنت بقول لك بستشيرك وانت اللي بتأذيني و- و- وواحد عايز يلحقني بالنصيحة وانا بهرب منه خايف اسمع منه النصيحة وواحد بتدافع عنه وهو بيحاربك بجد بجد ما يستحقش ان انت تحبه ولا تتعلق بيه الا ربنا وبس علشان كده بقى لما هو هو لما الملك اللي هو الملك ينزل عليك ولو عقوبة عقوبة تحبه حرمان تنطرح على بابه ابتلاء تقرب منه يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك إنما نحيته عنك لأكمل بنايته لك وليستوفي العمال نفقة تتجافى جنوبهم أبوك خدك من إيدك وقفك قدام بترينة محل اللعب وقال لك اللعبة دي بتاعتك رحت الرؤية الشرعية وشفت العروسة وعجبتك العروسة دي بتاعتك جالك العريس اللي ما كنتش تحلمي بيه وإذا بيه بيحل كل حاجة كانت منغصة عليك عيشتك ظهر في حياتك أهو وفجأة اتأجل الفرح وفجأة أبوك خدك من إيدك ومشاك من قدام المحل وما ادكش اللعبة وفجأة اتعطلت النعمة ليه ليه لسه بتاعتك لسه بتاعتك الجنة اللي هبطت منها دي يا آدم بتاعتك مش بتاعت حد غيرك بس فاضل انها تستوي وفاضل ان انت تشتغل عشان هي تستوي كل الحور اللي في الجنة أبكار مستنيينك بتوعك كل الأراضي اللي في الجنة قيعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام سيدنا إبراهيم بيسلم عليكم يا جماعة يا واد يا إبراهيم سيدنا إبراهيم بيسلم عليك سيدنا إبراهيم عليه السلام بيسلم على كل مسلم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء أرض جميلة خصبة ومية زي الفل وأنها قيعان قيعان يعني إيه؟ يعني كمان محروتة وجاهزة لك قيعان يعني إيه؟ يعني يوم ما تتوقعش إنها دلوقتي آه، مزروعة لا قيعان يعني إيه؟ جاهزة جاهزة لغرسك مطلوب منك إيه؟ وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كل ما تقولهم بيتغرس لك في الجنة بتاعتك بتاعتك بس متعطلة على حسنات تعملها يبقى لما سيبكوا خمس دقايق فاصل دلوقتي هتعملوا فيهم ايه خمس كلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله تقدر تقولهم كم مره في الخمس دقايق دول لو سمحت لازم تعرف عد لنفسك هتجيب قد ايه في الخمس دقايق دول واشوفكم بعد الفاصل والسلام عليكم ورحمه الله اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره كنا بنقول ايه ها سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله دول غراس الجنه كل مره تقولهم بيتزرع في جنتك يلا ازرع ازرع عشان تقابل ربنا سبحانه وتعالى وجنتك مليانه خضره ومليانه جمال انا نفسي في مره اصور لكم روائع ابن القيم من بره مصر يعني نفسي في مرة أصورها لكم كده في مكان آه، شفتوا فاكرين العظيم يتكلم ع- في حتة كده جميلة كده ووسط الخضرة دي وأكلمكم شوية عن الجنة نفسي أتكلم في وصف الجنة اللهم إنا نسألك الجنة يا رب فس- ف آه، ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إنك لما اتسلبت منك نعمة أو لما هددت تهديد إيه اللي حصل؟ ربنا بيقول لك تعالى تخافش بقى ما تخافش ما تخافش من الابتلاء ما تخافش من آه، اهتزاز النعمة ما تخافش من زوال النعمة نفسه بعد ما يحصل والله لا يقدر زالت الحالة اللي فاتت كان اسمها ايه وعسى ان تكرهه والحالة اللي فاتت انا مستغرب من اللي فاتت والنهاردة ان ابن القيم عليه رحمة الله بيفتح افق للتائبين غريب غريب علشان كده حلقة النهاردة بقول لك و- بشروا التائبين بشروا التائبين يا جماعة الجنة مش للمعصومين الجنة مش للمعصومين ربنا كريم حتى بالمذنبين كريم ربنا كريم سبحانه وتعالى وأعد الجنة للتائبين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لا لا لا أنت فاهم غلط مش هي هي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مين المتقين دول؟ المتقين دول معصومين؟ لا لا والله المتقين دول مين؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة الجنة أعدت لناس في الدنيا عملوا فاحشة أيوة افهم معاملة ربنا ربنا مش مدير الشغل ربنا مش أبوك ربنا ربنا ربنا هو ربنا ربنا هو اللي, اللي بيرحمك وهو اللي خلق شهوتك وهو اللي خلق ضعفك وهو اللي خلق حبك للمال وهو اللي خلق ميلك للنساء ومع ذلك تتوب يقبلك تقرب يقربك اسمعها مرة بقى صح حفظتها و... حفظتها وقلبك لسه ما سمعهاش عبدي قم إلي أمشي إليك امشي إلي أهرول إليك اسمعها مرة واحدة بقلبك بقى إذا تقرب مني شبرا تقربت منه تقربت منه ذراعا ربنا يقرب منك قرب بقى قرب بقى مين اللي ربنا ي- يأتيه هرولة مين مين اللي ربنا يأتيه هرولة بس بس ده اللي حصل بس كده ما حصلش حاجة تانية اكتر من كده كل ما في الموضوع انك تقول يا رب قلت يا رب انت نجحت قلت الحمد لله انت نجحت صدقني صدقني محدش يملك رزقك غيره محدش بإيده نفعك غيره تتعلقش بالناس تتعلقش بالناس ولا اللي خدمك تتعلق بيه ولا اللي اداك تتعلق بيه حتى أصحاب الفضل عليك تتعلقش بيهم خليك وافي ليهم لكن خلي قلبك متعلق بالله سيدنا موسى عليه السلام لما ضرب البحر وانشق له وعدى منه بعد ما سيدنا موسى عدى التفت وراه لقى فرعون وجنوده جايين عليه جايين من الطريق اللي ربنا شقه له واكتر من كده فرعون صرخ وانت عارف الطغيان ان شو يشوف عبره كان المفروض فرعون لما شاف المنظر ده فرعون نفسه يسلم واخد بالك ان اجل فرعون بعد خمس دقايق واخد بالك ان موسى ان فرعون هيموت بعد خمس دقايق بس فلما شو فرعون شاف البحر مشقوق قد- قدامه كانت فرصة يسلم فبص الجنود وقال أرأيتم كيف انشق لي البحر طب انزل انزل يا فرعون انزل انزل يا فرعون انزل ما نشوف البحر اتشق لك ليه فسيدنا موسى عليه السلام في البر التاني والتفت لقى جنود كتير جنود فرعون جايين عليه فسيدنا موسى عليه السلام مسك العصاية وقال يضرب بيها البحر قعد يضرب بيها البحر ليه عشان البحر يلتئم قبل ما فرعون ينزل علشان ما يعديش فربنا قال له واترك البحر رهوا يا موسى مش بالعصاية لأ العصاية دي سبب مش لازم السبب يكون مفيد كل مرة السبب ده انا سخرته لك المرة دي ينجيك هو فرعون ما عندوش مراكب يعدي لك هيلتئم البحر مرة تانية خلاص كده فرعون مش جاي هتجري منه فين انت ما عندكش مراكب وهو عنده هيعديلك لكن حكمة ربنا بتقولك حتى السبب اللي ربنا جعله سبب خير ليك لو السبب ده اتغير ما تركنش ليه خلي تعلق قلبك بالله وحده واترك البحر رهوا اوعى تفتكر ان انت عرفت ال password بتاعت العصايه اوعى تفتكر ان انت عرفت ال password بتاعت البحر يتشق لك وقت ما تحب لا بالله لا بالاسباب بالله لا بالأسباب عشان كده واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون يبقى العصاية ما طوعتش موسى عليه السلام بيضرب البحر وهي ما بتسمعش كلامه الله ما انت كنت شغالة هي اتبلت ولا ايه هي وقعت مني في الارض ولا ايه العصاية مش شغالة العصاية ايه سيب العصاية خالص ربنا هيهلكه بسبب تاني مش بالسبب اللي انت راكن عليه ظهرك ومتعود عليه اللي ربنا يحبه يعلق قلبه بيه وحده مش بالاسباب وتفضل الاسباب دايما منزلتها عنده اسباب ما يتعلقش بيها لما ربنا ينزل عليك عقوبه شدد علاقتك بيه امال ايه العقوبه اللي حصلت دي امال ايه الابتلاء اللي حصل ده امال ايه الحرمان اللي بيهددني ده حاجة واحدة مش حاجتين أسباب المغفرة افهموا بقى لو ع- افهم افهم معاملتك لربنا علشان تدوق الحب لو عايز تدوق الحب تحب ربنا على كل حال السؤال دايما الفزوره دايما اللي بيسقط فيها كل اللي ايه كل ما اقعد في حلقه تربويه جديده كده مع شباب برمي لهم السؤال ده في الاول بتحب ربنا ليه اكتب خمس سطور وهخليك تسيب القلم بعد 30 ثانية يلا ايه رأيكم تعملوها دي يلا ابعتوا لي رسالة النهاردة على ال- ال- الرقم بتاع الواتساب كلكم حافظينه مش هقوله مش هقوله يلا كلكم ابعتوا الرسالة اكتب خمس اسباب لحب ربنا تحب ربنا ليه تحبه ليه يلا انا ساكت بقى مش هغششك اكتب بسرعة اكتبي بسرعة اكتبي حاجة واحدة تحب ربنا ليه هم. تحب ربنا ليه ايوه انت كتبتي عشان بيرزقني الله طب لو بطل يرزقك او لو رزقه ليك اتغير مش هتحبيه على انا سامعك انت قلتي لا هحبه واحد قال انا بحبه عشان نجاني الله طب لو كان الابتلاء استمر وما نجاكش مش هتحبه انا سمعتك انت قلت لا هحبه يقول بتحبني ليه عشان سترني الله طب لو كنا اتفضحنا نسال الله العافيه مش هتحبه هتحبه صح انا عارف انك هتحبه علشان كده كل الاجابات غلط مش بتحبه عشان رزق ولا بتحبه علشان الستر ولا بتحبه عشان شفاك ولا بتحبه عشان نجاك ولا بتحبه عشان جوزك ولا بتحبه علشان سترك ولا شيء من دول امال بتحبه ليه انت بتحبه عشان هو ربنا عارف يعني ايه الله لفظ الجلاله الف لام لام هاء لفظ الجلاله معناه ايه الله الله يعني الذي تألهه القلوب حبا يعني ايه شفت الولهان الله يعني اللي يتحب هو يتحب انت بتحبه عشان بتحبه عشان هو ربنا اللي يتحب بس كل الاسباب ملهاش وجود يقال ان وقوع الحب في القلب برضو وقوع الحب في القلب لحظة وقوع الحب في القلب حتى من البشر لبعضها مش دايما يكون سببه الأسباب ولكن إلقاء المودة من الله عز وجل لقول الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم اسمع كلمتين لابن القيم روعة تدوق بيها ليه الابتلاءات بتنزل ولما الابتلاءات بتنزل ازاي نخليها حب ربنا مش شرط ابتلاءات انك تبتلى بنعمة خلاص ان ربنا يجوزك لازم تشكر اذا احدث الله لك نعمة فاحدث له بها شكرا قال ابن القيم رحمه الله كلام في مدارج السالكين فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة نهر التوبة النصوح ونهر الحسنات المستغرقة الأوزار المحيطة بها ونهر المصائب العظيمة المكفرة أهل ال- أهل الذنوب ليهم ثلاث أنهار لو ما طهروش بيها طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة إيه الثلاث أنهار دي نهر التوبة النصوح ونهر الحسنات المستغرقة الأوزار المحيطة بها ونهر المصائب العظيمة المكفرة لما ربنا سبحانه وتعالى بيسلط علينا بحكمته موعظة تخلينا نتوب ده من كرم ربنا ان احنا نعوم في النهر ده شوف عايم في بحر الايه هو وعايم في بحر الايه انا عايز انا عايزك عايم في بحر التوبة شفت ابن القيم بيقول ايه بيقول نهر التوبة النصوح ونهر الحسنات المستغرقة الأوزار اللي هي إن الحسنات يذهبن السيئات ونهر المصائب المكفرة يبقى أنت يا تعمل حسنات يا تعمل آه توبة يا إما تستحمل الابتلاءات وإن العبد لا تكون له المنزلة لا يبلغها بعمله فيسلط عليه من البلاء ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بشروا التوابين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة بشروا التائبين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم بشروا التائبين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم افهمها افهمها رب ذنب ولد ذلا واستغفارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا بشروا التائبين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أنت بت... أنت بتسمع كده وما قلتش ليه ما تقول قول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من قالها قبل أن يمسي من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قال حين يصبح حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة قول سيد الاستغفار أنا عارف أن أنت حافظه مش محتاج أن أنا أعيده تاني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يلا قوله للآخر بشر التائبين أنت تبت ولا ما تبتش اما انا اقول بشروا التائبين بشروا التائبين مش تتوب بالله عليك توب بالله عليك توبي هتقعدي متفرجه كده على الاخوات المنتخبات وانت قاعده ربنا يثبتك يا منتخبه عايزين منتخبه تلبس بيشه وجوانتي عايزين اللي مش منتخبه تلبس النقاب بالله عليك محدش يشوف عينيك استوري نفسك لوجه الله سبحانه وتعالى بشروا التائبين انا عايز ابشرك بان كل واحد شافك وخدت ذنب لما شاف عينيكي لما تتوبي ربنا هيغفر لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا حبايبي النهارده 24 نوفمبر 27 ربيع الأول 1441 النهاردة الحد الساعة 7 ونص مساء وأنا عايزك تنوي إنك تبت إلى الله من كل ذنب قبل اللحظة دي كل ذنب قبل اللحظة دي تتوب إلى الله منه سبحانه وتعالى ومن اللحظة دي ما تعملش ولا ذنب من الذنوب عايزك ما تتعلقش بالذنوب عايزك تستبشر تستبشر انك تقدر تتوب الذنوب مهما كانت ادمان هتقدر تتوب الى الله منها اللي مدمن مواقع اباحيه انت انت بيتهيألك ان انت مدمن انت هتقدر تتوب غير آه، اسلوبك في الحياه العب رياضه اقعد مع الصالحين كتير كل يوم اقعد قدام قناه الرحمه اقعد اقعد قدام قناه الرحمه كل يوم ساعتين اقعد على بعضك اتفرج على قناه الرحمه ساعتين استفيد اسمع كلام المشايخ مشايخ كبار ناخد منهم الخبرة ومشايخ شباب حاسين بيك اهو كل اللي بتدور عليه شيخ بيتكلم ومفيش اتصالات وشيخ بيستقبل اتصالات درس عام ودرس فتاوى خلي عندك حاسة ان انت هتقدر تتوب ازاي باستبدال الحياة لما الذنب يرن عليك كده يقول لك يلا عايز اقوم اعمل الذنب الفلاني عايز اقوم اتفرج على الحاجه الفلانيه لا ما, ما تعملش اقعد على بعضك وقول 40 مره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اقعد اقعد اقعد وقول 100 مره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اقعد بس على بعضك كده وقول اللهم صل وسلم على النبي واله مش هيحصل لك حاجه بالعكس بالعكس ارفع السماعه وكلم واحد صاحبك وقول له آه ما تيجي ن- نحضر سوا درس في مسجد من المساجد القريبة ما تيجي ننزل نصلي في المسجد ونقرأ حاجة ولا نقرأ كتاب الله ولا نتعلم القرآن على شيخ من المشايخ هتقدر تتوب والله العظيم كل اللي قلته لك ده عملي والله العظيم بيتهيأ لك ان انت مدمن الذنب ده هتقدر تسيبه اول يوم هيوجعك تاني يوم لا اقول لك على حاجة اقرأ سورة البقرة على بعضها اقعد على بعضك اقرأ سورة البقرة مدمن العادة السيئة يعمل ايه يقرأ كل يوم سورة البقرة يقعد على بعضه ويقرأ كل يوم سورة البقرة كل بص كل حاجة هتتغير فيك واحدة واحدة اقعد اتكن اتكن على بعضك كل سورة البقرة انت جايب اكبر سورة في القرآن ده بقى راجل بيتكلم عن البحر ده انا ما اعرفش اشغل مقطع طويل طب بس اسمع الكلام صفحة هتقلب صفحة لو فتحت المصحف بنفسية انه كلام ربك بان ربك اللي قال الكلام ده حاسس ان انت بتهل عليه وان كلام ربنا بيهل عليك هتلاقي الكلام حلو وبيتقلب معاك اول مره يبقى من تبقى مستغرب تاني يوم هيبقى ممكن تالت يوم هيبقى سهل رابع يوم هيبقى لذيذ خامس يوم هتبقى مش قادر تعيش من غيره تقول انا مش عارف بصراحه الناس اللي عايشه من غير ما تقرا سوره البقره كل يوم دول مش عارف عايشين ازاي انا مش قادر اتصور الناس دي عايشه ازاي اللي ما بتقراش سوره البقره كل يوم والله انا اعرفهم اللي بيقول انا مش عارف اللي بيشربوا سجاير دول بيشربوا سجاير ازاي وعمره ما اشترى علبة سجاير ولا سجارة ولا سجارتين عمره ما اشترى الا العلبة الكبيرة اللي فيها علب صغيرة عمره ما اشترى علبة سجاير طول عمره أكتر من 25 سنة 30 سنة 40 سنة بيشتري العلبة الكبيرة اللي جواها علب صغيرة عمره ما اشترى سجارة وعمره ما اشترى علبة ده دلوقتي بيقول أنا مش عارف بصراحة الناس اللي بتحط في بق- في بقها السجاير دي أنا مش متخيل هم مستمتعين بإيه أنا مش فاهم هم بيعملوا إيه هو ده إذا ذاق القلب الحلاوة لكن اللي عنده اللي رامي أمله على أي حاجة يلا حمادة رائد الغفلة الأمل والهوى قائد الزلل قاتل الجهل أهله ونجا كل من عقل فاغتنم صبوة الشبيبة واستأنف العمل أيها المبتني الحصون وقد شاب واكتهل أخبر الشيب عنك أنك في آخر الأجل فعلى ما الوقوف في غمة العجز والكسل الدنيا منزل يضيق وينبو بمن نزل والقبر منزل إذا حله نازل الرحل حله نازل الرحل عايزين نتوب عايزين نتوب من كل ذنب ونستبشر بمدد الله سبحانه وتعالى ساعتها لما يقول لك الشيطان ولا نفسك الأمارة أنا أنا ربنا يقبلني أنا طب ما تعرفش أنا عملت إيه مش ممكن ربنا يقبلني بعد الذنب ده أبدا أبدا لا بص ابن القيم بيقول إيه عليه رحمة الله لما سلم لآدم أصل العبودية إنه مسلم لم يقدح فيه الذنب ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته علمه كيف يعتذر إليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه العبد لا يريد من معصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة هذا من جانب العبد وأما من جانب الربوبية فدريان الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج وظهور أسماء الله الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لما جاء التائب نادما والمنتقم والعدل والتواب والرحيم والحليم لما جاء العبد تائبا نادما فهو سبحانه وتعالى يريد أن يرى عبده يريد أن يري عبده تفرده سبحانه وتعالى بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه سبحانه وتعالى ويشهد العبد على كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره كل الحكم دي اللي وقعتك في الذنب في كلام كتير قوي وسر خطير معين على التوبة أقوله لكم إن شاء الله بعد الحلقة دلوقتي على طول بعد عشر دقايق من دلوقتي بالظبط في بث مباشر على صفحتي الرسمية ادخل كده على فيسبوك واكتب الصفحة الرسمية للشيخ عمرو أحمد واشوفكم دلوقتي حالا واللي ما عندوش فيسبوك آه، قناتي الرسمية على يوتيوب برضو اكتب على يوتيوب الشيخ عمرو أحمد أو الدكتور عمرو أحمد إن شاء الله تلاقي قناتي الرسمية ن- نشوف آه، أدخل live بعد البث ده هيبقى بعد ساعة بقى من دلوقتي أو بعد 40 دقيقة من دلوقتي أو نص ساعة من دلوقتي إن شاء الله نتقابل و آه، أقعد معاكم أقول لكم على سر خطير من أسرار التائبين ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الذكية اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مضى الوقت وما شبعنا ولكن ثبتت الفوائد انشروا الحق ودعوه لهذا